مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين لأنكم في الأسابيع الماضية عن الاتضاع وأريد أن أكلمكم في هذه الليلة عن نقطة من نقط الاتضاع وهي المتكأ الأخير المتكأ الأخير ليس معناه من جهة المكان إنما معناه من جهة شعور القلب شعور القلب من الداخل إن الإنسان آخر الكل وأيضا في المعاملات الإنسان المتواضع الذي يعتقد انه لا يستحق شيئا ويرى الناس جميعا افضل منه يرتب نفسه في اخر الناس اذا ارتفع الانسان في عيني نفسه لا يقبل لنفسه المتكئ الاخير الانسان المتواضع دايما يحب لنفسه ان يكون في اخر الكل على راي الادب الرهباني الذي يقول اذا جلست في وسط في وسط الاخوه فكن خديم اخوتك واصغرهم كن خديم اخوتك واصغرهم ليس المتكئ الاخير بالنسبه للصغار وانما ايضا بالنسبه للكبار القديس اغسطينوس يصلي من اجل شعبه فيقول اطلب اليك يا رب من اجل سادتي عبيدك يعتبر ان رعيته ساده له وهو خادم له نجد امثله كثيره في الكتاب المقدس لهذا الامر من اعظم الامثله السيده العذراء وهي والده الاله وقد نالت كرامه اكثر من جميع الناس على الارض لما سمعت ان اليصابات نسيبتها حبلى سافرت مسافات طويله وظلت في خدمه هذه القريبه العجوز الى ان ولدت قعدت ثلاثة اشهر تخدمها ما قالتش انا والده الاله وانا لي مكانه اكبر من الكل انا اخذ المتكئ الاخير واخدم هذه المراه الانسان المتواضع لا يعطي لنفسه اسبقيه على غيره او كرامه على غيره دايما يفضل غيره على نفسه ده المتكئ الاخير انك تفضل غيرك على نفسك تقول غيري افضل مني غيري احق مني غيري احسن مني لو وضعنا قائمه اضع نفسي في اخر القائمه تضع نفسك في اخر القائمه دي ربنا هيعوضها لك لان بيقول من يضع نفسه يرتفع ومن يرفع نفسه يتضع وكلمه جميله قالها القديسين قالوا من جرى وراء الكرامة جرت منه ومن هرب من الكرامة جرت وراءه اللي بيسعى للكرامة الكرامة بتهرب منه واللي بيهرب من الكرامة الكرامة بتسعى وراءه فأنت اهرب من الكرامة باستمرار وحط نفسك اخر الكل بولس الرسول الرجل العظيم كان بيضع نفسه آخر الكل بيقول فيا أنا أول الخطاه أظهر المسيح طول أناته ولما بيتكلم عن ظهور المسيح بيقول وآخر الكل ظهر لي أنا كأنه للسخط أنا الذي لست مستحقا أن أدعى رسولا لأن اضطهدت كنيسة الله وضع نفسه في آخر الكل مش بس وضع نفسه في آخر الرسل ده قال لا أستحق أن أكون رسولا شوفوا إزاي الإنسان يخش في المتكأ الأخير إبراهيم ولوط إبراهيم هو الأكبر ولوط ابن أخوه أصغر منه وإبراهيم كان كبير العيلة في ذلك الوقت ومع ذلك لما تخاصم رعاة إبراهيم مع رعاة لوط إبراهيم فضل لوط قال له أمامك كل الأرض اختار اللي أنت عايزه وسيب لي الباقي وأعطاه الأولوية وأخذ هو المتكئ الأخير ولوط وقف واختار الأرض المعشبة والأرض الخصبة والأرض الصالحة للراعي وترك الباقي لإبراهيم وإبراهيم الذي أخذ المتكئ الأخير ربنا بارك له أكثر من لوط بكثير خذوا مثلا داوود وشاول داوود مسحه الله بالدهن المقدس على يد صموئيل وصار مسيحا للرب وكان شاول مرفوضا ومع ذلك ما الذي حدث داوود الممسوح من الرب داوود مختار الرب ومسيح الرب ذهب لكي يشتغل خادما عند شاول وكان له حامل سلاح وظل طول حياته يرفع شاول فوق نفسه ويقول كيف امد يدي الى مسيح الرب وظل يخدمه الى ان مات ووضع نفسه في المتكئ الاخير ولم يعتبر نفسه مسيحا ولا ملكا اعطى كل الكرامه لشاول ولم يعط لنفسه شيئا عشان كده ربنا رفع داوود واحنا بنقول اذكر يا رب داوود وكل دعته كل الوداعه التي عاش فيها لأنه وضع نفسه دائما في المتكأ الأخير كثير من القديسين وضعوا أنفسهم في المتكأ الأخير بأن هربوا من المناصب وهربوا من الوظائف وهربوا من الألقاب وهربوا من الكرامة وعاشوا آخر الكل واحد زي القديس الأنبرويس اللي انتوا عايشين في الأرض بتاعته كان له قداسة معروفة في جيله ولكنه لم يأخذ أي لقب لا كان كاهنا ولا كان راهبا ولا كان أسقفا ولا كان شيئا على الإطلاق مجرد راجل غلبان عايش في المتكأ الأخير معاه جمل وبيجري وراه ولكن الكنيسة أعطته لقب أب الأنبرويس لأن ربنا رفعه وهو بيختفي وبيضع نفسه في آخر الكل الشخص المتواضع لا يتقدم غيره يقدم غيره على نفسه باستمرار صدقوني يا اخوتي جميعا اننا في قائمه القديسين سنعرف في اليوم الاخير قديسين لم تعرفهم البشريه على الاطلاق وربما تكون لهم تقدمه على كثير من القديسين المعروفين اولئك الذين اختفوا عن العالم ولم يتقدموا اطلاقا وكان المبدا بتاعهم لكي تكون معروفا عند الله لا تكن معروفا عند الناس فلم يعرفهم العالم ولم يقدمهم ولم يضعهم في الصفوف الاولى لكن الله يعرف مكانتهم تماما ويعطيهم اجرهم الذي لم ياخذوه على الارض عاشوا في اختفاء وعاشوا في انزواء وعاشوا مجهولين من الكل ولكن معروفين عند الله عاشوا على الارض في المتكأ الاخير وفي السماء ربنا هيقول لكل واحد منهم يا صاحب ليس موضعك ها هنا وياخدهم ويحطهم في مكانهم اللائق في الابديه احنا كتير بنحب ناخد نصيبنا على الارض وناخد كرامتنا على الارض وناخد تقدمتنا على الارض ونحب المتكئات الاولى نحب المكانه الاولى ولا اقصد المكان الاول المكانه الاولى لاننا نريد مجدا على الارض اما المتواضعون فما كان لهم مجد على الارض ما كانوش بياخدوا المجد على الارض كانوا بياخدوه فوق وعلى الارض اي حاجه شيطان المتكئ الاول حارب ال... ما اقدرش اقول حارب البشريه من البدء ده حارب قبل البشريه حارب الشيطان محبه المتكئ الاول حاربت الملاك الذي تحول الى شيطان فقال ايه اصعد الى السماء اضع كرسيه فوق كواكب الله اضع كرسيه فوق كواكب الله يعني ايه اضع كرسيه فوق كواكب الله يعني اصير قبل الكل واول الكل وفوق الكل لذلك سقط وصار شيطانا لانه احب المتكئ الاول اضع كرسيه فوق كواكب الله ما تزال نغمه موجوده عند كثيرين العشار اللي دخل الكنيسه وشعر بانه ما يقدرش يخش جوه وقعد اخر الكل لا يجرؤ ان يرفع عينيه الى فوق ولا يجرؤ ان يدخل الى الكنيسه هذا خرج مبررا دون ذاك دون ذاك ايه دون الفريسي اللي وضع نفسه احسن من العشار قال اشكرك يا رب اني لست مثل سائر الناس الظالمين الخاطفين الزناه ولا مثل هذا العشار وضع نفسه فوق ولكن ربنا عنده مقاييس اخرى مقاييس اخرى غير مقاييس الناس اولئك الذين قبضوا على المراه التي ضبطت في ذات الفعل وجرجروها في الطريق وضعوا انفسهم في المتكأ الاول وهي في المتكأ الاخير واعتبروا انهم احسن منها علشان كده ربنا اخجلهم وقال لهم من كان منكم بلا خطيه فليرميها باول حجر واما هذه المراه فاعطاها ربنا متكئا في قلبه وقال لها اذهبي بسلام انا ايضا لا ادينك لانها اخذت متكئ الاخير مذلوله وغلبانه ولا تدافع عن نفسها كذلك المراه اللي سكبت الطيب على قدمي المسيح الفريس اللي قاعد كان واضع نفسه احسن منها ايه المراه الخاطيه دي ازاي تخش ازاي تخش ازاي تلمس المسيح ازاي المسيح يقبل انها تلمسه ووضع نفسه في مرتبه الديان واللي بيحاكم واللي بيحاسب وبعدين المسيح اراه ان هذه المراه افضل منه قال له انا دخلت بيتك وماء لرجلي لم تعطي اما هذه فبللت بالدموع قدمي بالزيت لم تدهن راسي لكن هذه دهنت بالطيب قدمي بقبلة لم تقبل فمي أما هذه فلم تكف عن تقبيل قدمي ووراه إن هذه المرأة أفضل منه إحنا في السماء هنلاقي ترتيب جديد عند ربنا والذين كانت لهم المكانة الأخيرة والمتكأ الأخير أو قبلوا هذا على أنفسهم ربما ربنا يجعل لهم مكانة أخرى ونبص نلاقي العبارة بتاعت الأولون آخرون والآخرون أولون عند ربنا حاجة تاني خالص غير طريقة الناس التلاميذ حوربوا مرة من المرات بالمتكأ الأول فقيل إيه كانوا يتخاصمون بينهم من هو الاول فيهم مين الاول فيهم ربنا قال لهم لا ما تفكروش مين الاول فيكم ما تفكروش تفكير علماني زي بقيه الناس لان ملوك الامم يسودونهم وحكامهم بيتسلطوا عليهم اما انتم فلا يكون فيكم هذا الفكر من اراد ان يكون اولا فليكن آخرا ليكن آخر الكل ومن أراد فيكم أن يكون سيدا فليكن عبدا فليكن خادما للكل يحط نفسه في آخر مستوى خادم للكل عبد للكل وبعدين ربنا يعمله سيد حورب التلاميذ بالمسألة دي جات أم ابني زبدي قل واحد يجلس عن يمينك واحد يجلس عن شمالك فالمسيح قال لهم لا الفكر ده مش سليم ما تفكروش في اليمين والشمال فكروا في الكاس دي تقدروا تشربوها ولا لا فكروا في الصليب تقدروا تحملوه ولا لا فكروا في الاتضاع مش تفكروا ازاي واحد يجلس على اليمين وازاي واحد يجلس عن الشمال الاتضاع هو ان الانسان يضع نفسه اقل من الكل ويضع نفسه في مرتبه غير المستحق لاي شيء الانسان اللي بيجلس وسط الناس ويرى نفسه مستحق للمواهب ومستحق للايات ومستحق للمعجزات ولا بد ان يطالب الله بحقوقه في دم المسيح ولا بد يطالب ان هو يبقى يتكلم بلسان يجرى له حاجه ده انسان بيضع نفسه في مرتبه فوق الكل عارفين مين اللي ياخد المكافاه عند ربنا مش الشخص اللي يقول انا سبت الصلاه العاديه ودخلت في حدود ما هو فوق الصلاه او ان انا اجتزت الحياه العاديه واصبحت مستحقا للمواهب ابدا الشخص اللي يستحق ربنا هو الذي ياخذ المتكئ الاخير يقف يصلي كده ويقول له مين انا يا رب اللي اكلمك انا مين اللي اكلمك أنا مين الخاطي أنا مين التراب والرماد مين أنا اللي أحشر نفسي وسط ملائكتك ورؤساء ملائكتك وأتكلم معاهم أنت الذي يسجد لك الملائكة ورؤساء الملائكة أنت الذي يقف أمامك الصرافيم والشاروبيم والجمع غير المحصي الذي للقوات السمائية مين أنا يا رب اللي أقف أكلمك مين انا اللي اخلط صوتي باصواتهم ده تواضع كبير منك يا رب انك تسمعني تواضع منك انك تسمعني شرف كبير انا لا استحقه انك انت تسمع كلامي وتسمع صوتي انا الخاطي المسكين غير المستحق ام ربنا يعمل ايه يقيم المسكين من التراب ويرفع البائس من المزبله ليجلس مع رؤساء شعبه لكن انت تقول له انا لازم اخد منك مواهب جدوا للمواهب الروحيه يا حبيبي خليك متواضع شويتين حط نفسك في المتكئ الاخير قول له يا رب ده انا ما استحقش ما استحقش الحياه العاديه مش استحق المواهب الروحيه ما استحقش الحياه العاديه هذا هو المتكئ الاخير اللي, اللي الانسان ياخده يقول لنفسه انا يا رب غير مستحق غير مستحق ان ادعى ابنا لك مين اللي زب... اللي ذبح له العجل المسمن مين اللي حصل فرح في البيت كله من اجله مين اللي لبس الخاتم في في اصبعه ولبس الحله الجديده الشخص اللي قال له اخطات الى السماوات وقدامك ولست مستحقا ان ادعى لك ابنا مش اللي قال اطالب بحقوق البنين ابدا الشخص اللي قال لست مستحقا ان ادعى ابنا واحتفل به بفرح عظيم اكثر من الابن الكبير اللي موجود جوه ادي الحياه الروحيه اللي الانسان يضع نفسه فيها في المتكئ الاخير لكن عجيب ان احنا نلاقي الناس بيتنافسوا المنافسه في الحياه حول المتكئات الاولى عجيبه عجيبه ومنذ البدء نلاقيها كانت موجوده صراع بين ليئه وراحيل صراع بين ليئه وراحيل مين اللي تاخد المتكئ الاول في قلب يعقوب صراع بين الاخوات صراع بين يعقوب وعيسو مين اللي يخرج قبل التاني ويرى الحياة قبل أخوه صراع حول البكورية صراع حول ال... حول الأولوية مين اللي ياخد صراع حول التلاميذ مين اللي يكون الأول حتى بين الكنائس صراع أيضا مين اللي يكون الأول لماذا هذا الاتلاف لماذا لا نفكر بطريقه روحيه في المتكئ الاخير ده حتى دلوقتي صراع وسط النساء تيجوا في اوروبا تقول المراه ليه ما تبقاش كاهن ليه ما تبقاش كاهن عايزه تطلع هي رخره في المتكئات الاولى يا بنتي يا علي هو المتكئ الاولى يتاخد بالشكل ده العذراء لم تكن في رتبة الكهنوت وكانت أعظم من الملائكة ورؤساء الملائكة زي مرة حدث إن أنا اتكلمت في مؤتمر للمرأة وقلت للنساء دول المتأثرين بالثقافة الغربية اللي عايزين يبقوا كهنة قلت لهم تواضعوا وكونوا في مرتبة العذراء مريم لأن العذراء مريم ما ما دخلتش في الكهنوت فيا ريت الستات في ايامنا يتواضعوا وياخدوا مكانه العذراء مريم التي لم تطالب بكهنوت جنون حول المكانه الاولى وسط الناس كل واحد عايز يدور ما هي المكانه الاولى من هرب من الكرامه سعت وراءه ومن سعى اليها هربت منه ده الكلام اللي احنا لازم نعرفه كيف نطبق هذا الموضوع في حياتنا لا نستطيع ان احنا نحب المتكئ الاخير ان لم يكن عندنا بعض فضائل فضيله الاتضاع وفضيله المحبه وفضيله معرفه النفس ان عرفت نفسك كويس وعرفت كم انت خاطئ وكم كسرت من وصايا الله وكم بعدت عن صوره الكمال المطلوبه منك وعن الصوره الالهيه التي خلقت عليها حينئذ تصل الى الانسحاق والى الشعور بعدم الاستحقاق وباستمرار تضع نفسك اخر الكل اخر الكل هذا اذا عرفت نفسك ومعرفه النفس دي عايزه تواضع جوه وايضا اذا كان عندك محبه المحبه تجعلك تفضل غيرك على نفسك والذاتيه تجعلك تفضل نفسك على غيرك فهل انت عندك محبه ولا عندك ذاتيه في قصه قديمه لعلكم سمعتوها عن اخين كانوا مشتركين مع بعض ليهم حقل سوا وجمعوا في الحصاد بالتساوي وكل واحد خد نصيبه وكان اخ متزوج واخ غير متزوج وبعدين الاخ المتزوج فكر في اخوه ازاي يساعده والاخ غير المتزوج فكر في اخوه ازاي يساعده غير المتزوج قال اخويا متجوز وعنده امراه وعنده عيال ويحتاج لشيء كتير انا لازم اخد من مالي وادي لاخويا فشال بعض من اللي عنده وراح مودي عند اخوه كان اخوه في ساعه اخرى من الليل قال اخويا ده غير المتزوج ما عندوش بيت وما فيش حد يهتم بيه وتلاقيه شقيان في حياته انا اخد من عندي واودي وده بيودي لده وده بيودي لده ويصبحوا تاني يوم يلاقوا العدد متساوي لأن كل واحد بيفضل غيره على نفسه وقيل إنهم في يوم تلاقوا وفي المكان اللي تلاقوا فيه بنوا الهيكل في شيطان يسميه القديسين شيطان محبة النصيب الأكبر شيطان محبة النصيب الأكبر وكتير من الناس متحاربين بهذا الشيطان محبة النصيب الأكبر يا ريت الواحد يفكر ياخد أقل الأنصبة ويترك النصيب الأكبر لغيره إيه الأخطاء اللي الإنسان بيقع فيها خدوا مثلا الزحام العادي كل واحد عايز يسبق كل غيره ويجي قبل منه صدقوني ساعات بشوف ناس بيتزحموا حتى ساعة المناولة إن يسبقوا غيرهم في المناولة حتى ساعة المناولة في زحام والناس اللي يزقوا بعضيهم كل واحد بيزق غيره وبيزحمه ما بيحبش المتكئ الأخير عايز يتقدم في المتكأ الأول وكما يوجد زحام في الصفوف يوجد زحام في الحياة في المنافسات كل واحد عايز يبقى هو الأول لدرجة إن جايز تلامذة الواحد يقول يا ريت فلان ما يجاوبش كويس في الحاجة الفلانية علشان هو يسبقه ويتمنى الشر لغيره علشان هو يتفوق عليه وهكذا محبة المتكئ الأول بتضيع محبة الآخرين في القلب إنسان في المت... يحب المتكئ الأول حتى في المناقشة تلاقي واحد يقاطع غيره علشان يسبقه في الكلام طب ليه ما تاخد المتكئ الأخير والاستماع أفضل من التكلم الإنسان اللي يحب المتكئ الأخير يستمع أكثر مما يتكلم يقول انا عايز استفيد خلي غيري يتكلم وانا اللي اسمع وان كان عايز يبدي راي لو واحد ابداه قبل منه يبقى مبسوط لكن ساعات ناس يتكلموا يبقى كل واحد عايز يقول هو الحاجة المظبوطة ولو غيره ينساها ولو غيره ما يعرفهاش ولو غيره يغلط وهو اللي يصحح لغيره الإنسان اللي يحب المتكئ الأخير ياخد المتكئ الأخير في كل حاجة في المعاملات مع الناس في الكلام في الشغل في الفخر في المركز في المنصب في كله وزي ما قلت ان حساب الانسان على الارض والسماء حساب واحد اللي مش هتاخده على الارض هتاخده في السماء واذا استوفيت خيراتك على الارض مش هتاخد فوق في انسان يضع نفسه في المتكأ الاول من جهه التعليم باستمرار يقعد ينصح ده وينصح ده ويرشد ده ويرشد ده وفي كل مجال لابد ان هو اللي ينصح ويعلم ويفكر ويقود وهكذا المنافسات بين الناس في الجمعيات في الشغل في القيادات كل واحد عايز يمسك القياده عايز يمسك الاولويه عايز يمسك كل حاجه في ايده لاننا بندور على امجاد في العالم مش بندور على امجاد في السماء في كلمه لطيفه سمعتها لاحد القديسين قال ايه قال خير الناس خير الناس من لا يبالي بالدنيا في يد من كانت خير الناس من لا يبالي بالدنيا في يد من كانت مين اللي يمسك الحكايه دي ومين اللي يمسك المنصب ده ومين يمسك الرئاسه دي ومين يمسك القياده دي اللي قاعد في الدنيا يبكي عليها لكن الناس الغرباء الذين لهم كل امالهم مركزه في الوطن السمائي في المدينه التي لها الاساسات التي صانعها وبارئها الرب ما يهموش الدنيا دي مين اللي ياخد فيها المناصب والقيادات والرئاسات والمتكئات الاولى كل دي حاجات لا ودت ولا جابت القديس اغسطينوس قال عباره جميله جدا قال جلست على قمه العالم حينما احسست في نفسي اني لا اشتهي شيئا ولا اخاف شيئا لما تلاقي نفسك لا تشتهي شيئا لا تشتهي قياده ولا رئاسه ولا اولويه ولا افضليه ولا متكأ اول تشعر ان الدنيا كلها تحت قدميك اولاد الله الدنيا وراهم اما اهل العالم الدنيا قدامهم بيجروا عليها فهل انت الدنيا وراك ولا قدامك بتبص لايه مش معناها انك انت لا تتفوق في عملك كن مثاليا في عملك وكاملا في عملك ليس لكي تكون الاول وانما لكي ترضي ضميرك من جهه الكمال وده الفرق في اتنين يجروا على حاجه واحده لكن واحد يعتبر جري فضيله وواحد جري خطيه واحد من اجل الكمال من اجل الفضيله يعمل والتاني من اجل الذات ومن اجل الكرامه يعمل الانسان الذي يحب المتكئ الاخير لا يظهر ذاته يختفي يفعل الفضيله في الخفاء وابوه الذي يرى في الخفاء يجازيه علانيه لا تطلب ان تكافئ على الارض بمديح يعطى لك من الناس ويرفعك الى متكأ اول خلي دايما اهدافك اهداف روحيه وليس اهداف عالميه والاهداف الروحيه ان يكون لك متكأ في حضن الله ومتكأ في احضان القديسين وفي عشره الاباء في ال- في الحياه الاخرى وليس على الارض لا تجعل امالك على الارض لذلك فضيله المتكئ الاخير تاتي للناسكين اكثر مما تاتي لمحب العالم ومحب الدنيا الذين يعيشون على الارض بالمحبه تبذل ذاتك من اجل غيرك فالذي يبذل ذاته من اجل الناس سهل عليه ان يبذل شيئا من امور العالم من اجل الناس عش في حياتك اطلب الخير لك ولغيرك اطلب النجاح لك ولغيرك اطلب التفوق لك ولغيرك وقدم غيرك على نفسك عارفين لما تقدم غيرك على نفسك انت في الحقيقه بتقدم نفسك في الاتضاع المقاييس بتاعه العالم ان الواحد يصعد الى فوق اما المقاييس بتاعه ربنا من وضع نفسه يرتفع يعني كل ما تنزل نفسك كل ما ترتفع فانت تنزل الى فوق واهل العالم يرتفعون الى تحت لانك كل ما بتنزل لتحت كل ما بترتفع لفوق وهل- وهم كل ما بيرتفعوا لفوق كل ما بينزلوا لتحت بيرتفعوا عالميا وينحدرون روحيا وانت بتنحدر عالميا وبترتفع روحيا ينبغي ان نعرف ما هو الارتفاع وما هو النزول في مقاييس روحيه وليس في مقاييس عالميه متكأك الاول الحقيقي هو متكأك في قلب الله متكأك الاول الحقيقي هو في السماء وليس في الارض على الارض اسلك باتضاع لكي يرفعك الله لا ترفع نفسك انما اترك الله يرفعك الذي له المجد الدائم الى الابد امين